شكر الله فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يجعل خطواته وما نذهب إليها من كل حال وصوت أن يجعل مسعاه وخطاه لله وفي الله عز وجل وفي ميزان حسناته يا إخواني أنا هناك أسئلة طيبة لعلنا نتعلم منها الخير والإثم. السائل يسأل هل هناك فرق بين الشورى والديمقراطية؟
الديمقراطية تعريفها بين الأولانية حكم الشعب للناس بنفسه. الشعب هو المشاركة. الشعب هو المشاركة، لكن عندنا الديمقراطية الأثرية لأن هو يجي يقول لي الديمقراطية الشعب يحكم نفسه بنفسه. أقول له طب ده شعب مسلم قديم مسلم إسرائيل وكده. طب يا جماعة عايزين نسأل عايزين الاسلام لكن الشرط كده في موضعين او اكثر الموضع الاول الشرط تكون بين اهل الهدى والعرب في تنصيب الامام على فرق او في ترشيد الامام لينتخب عن الناس ليبايع عن الناس اهل الهدى والعرب ينزلوه زي ما حصل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عمر بن عبد العزيز كان سليمان عبد الملك عقل الى من خير الوصيه ان يكون خلافته بعهد عمر بن عبد العزيز. لكن عمر لا يرضى حتى خرج من هذه البيعه بيعه القصر وخرج الى الناس وبايع عمر. فبقى بيعه الايه؟ العامه. خرج عمر والشورى في اداره شؤون البلاد. نقول شورى نعم.
خاصة الخبرين هل وجد التيار هل وجود التيار الإسلامي يسمح وجود التيارات الأخرى حتى لو كانت مخالفة للمجتمع الإسلامي وذلك في الحلم الديمقراطية
والله احنا لا نستطيع ان نعمل اي تغييرات لكن نحن نريد ان نتمسك بالنهضه لتكون الكلمه لله عز وجل لتكون الكلمه لله شوي لتكون الكلمه لله كل ذلك لا له اجندات لكن احنا الاجنده بتاعتنا مين؟ ربنا سبحانه مالناش اي اي شيء في اهل القصه كلها الا ان يطبق به رب العالمين وليس معنى هذا ان لا يطبق به رب العالمين الانسان لا يستطيع ان يفرق بين الخلق لكن هي معتبره بالخلق من ايه؟ من قسمين شطرين لا تكلف الا نفسك وعرض المؤمنين فلا تكلف الا نفسك ان عرض المؤمنين بعد ان قال الله حبيب المؤمنين والسعي يوصف به رب العالمين واخد بالك هنا ده اسم في تيار شيوعي تيار اشتراكي تيار ابراهيم عمال ملك ملك ابراهيم عمال اي حاجه من الحاجات دي نحن لسنا بالقوه التي تسمح لنا ان نقدر نجيب التيار معانا انا كنت اقول لكم انا نفس جماهير العلماء الكثير من رفع منهم بعد ظهر وجوههم قسموا الديار الى ديار الاسلام وديار الاخرى البلد ايه وكيف على ديار الاسلام هي التي تعلمها شرائع الاسلام هذا عن ديار الاسلام فبدا على ان القوه والغايه والتمكين للمسلمين فصارت الدار دار الاسلام وان كان جميع اهلها كافرين كافرين آه، زي خيبر خير فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار دار الاسلام مع ان جميع الشباب المؤمنين يهود العكس العكس انت شوف من امريكا ده قرب الجماهير انا لا اخذ نفس البلاد ولا اسلام ولا كفر ولا اي شيء من هذا القبيل لكن اقصى اقصى مفهوم ذلك ان جميع العلماء الذين وقع منهم من طبقات التلميذ الذين امامهم لا واحد زاني يتكلم مصنف يترجمه واحد سرق سرق الناس عن طريق الجنون وكان المصنف لا يكون في عز ها؟ تستطيع ان تقطع عن تشريع يديه في الكلمه الزاد وتكمل الدقيقه دي دي ممكن تشريع المناطق فلابد ان نقول في حاله الصراع هي حاله التمكين للموضوع
أحسن الله إليك. لماذا يترشح بعض العلماء في مجالس العلم؟
والله حاولنا نحن نعلم أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وسي الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فلكل مقام مقال ولكل مكان مجال فإذا كان الرجل آه، متمكن في مجال مجال الدعوة ومجال تعامل الناس فهذا آه، لا يدل على أنه متمكن من مكان آخر آه، هذه المجالس وهذه الأماكن تحتاج إلى صفات معينة من قوة شخصية وحسن إدارة وصبر وتعاون وذلك خلقة وخبرة فليس كل إنسان يعني نجح ويتكافئ على المنبر ويكلم الناس فهو صالح كل شيء ده تتخلق عن ان اي انسان يقف عن منه ويكلم الناس بالنجاح هو صالح لان مستشار في جميع الامور وصالح لان يكون كلامه يسري في الامر نحن نعلم ان السلام نصح ابو ذر بانه بانه لا يتولين على مال يتيم يعني لا احد لا امره ولا اوصاه ولا احد بين اثنين لا يتأمرون على اثنين ولا أحد في ماليته يبقى هو أكثر رغم وسلم قال إني أحبك وأحبك ما أحب نفسي يبقى مش عارف كده ومع ذلك نصحه بألا يفعل مش كل يعني إنسان يصلح لأي مكان أن يكون به إنما آه، معلوم أن لهذا الأمر رجال ونحن نعلم جميعا رجال معلوم أنهم ناس ذوي خبرة ومعلوم أنهم خاضوا في مثل هذه الأمور فلا يصح فلا يصح أن ينحى هؤلاء ونأتي ب- بناس لم يحسنوا هذا مش بنكرهم لم يحسنوا هذا ونقول لهم أنتم رجال هذا المغفر ولن نستطيع أن نتركنا أخطاء وأطلب ذلك وأحب أن أتكلم معنا
جزاكم الله خيرا. فكانت قولكم بدعم حزب الإخوان المسلمين فهذا يكون ذلك أيضا كذلك لحزب النور والفضيلة. يقول السائل ذكرت فضيلتكم أنه لابد أن تدع حزب الإخوان المسلمين يصلح في السياسة. ألا يكون ذلك كذلك لحزب النور والفضيلة؟
نحن نقول لجميع الأحزاب الإسلامية شريط أن تكون هذه الأحزاب متوافقة متفاهمة وكيف نعلم عن حزبين الآخرين والإخوان يعلمون أنهم يريدون الثلث كمسكن في الشعب فلماذا لا يكون تحرك الأحزاب الأخرى في الثلثين ليحصلوا على ذلك الكرسي لكن لابد وانا قررت بهذا الشريط الارض باسم فضيله امام الاخوان وهو قررني من يعني المرجعيه والتفكير لابد ان تكون متعاونه متفاهمه مع الاخوان وهو الرجل نفسه قال كده من- من غير- يعني لما بيقولوا كده لقيته بيتكلم الناس بيقولوا كده ان احنا مهيمنين للاخوان وكان فرصه للترشيح واحد دائره وكان هذا الرجل ذلك الرجل من القوه بحيث يمكن ان ينجح في الدائره فخلاص هي- هيدخل ايضا الاتفاق ما نخشى ما نخشى يا اخواننا اللي يقول لك الاخوان السلفيين وحاجات كده قضيه بينكم مفاجاه الكبرى بين الاخوان والسلفيين بينافسوا بعض ده كلام ما ينفعش. ده كلام هيضيع الاسلام لسنين طويله بعد الاسلام فانا شايف ان في بعض الناس ناسبين كده الخارجين من الاحزاب الاخرى دول اللي اكتشفت تقريبا بالفعل وبعدين قالوا لما ترجع الثوره قالوا له كده احنا وسع الحقوق انا ينفع الكلام ده؟ لا لا اشاده لا اشاده كلام الله كيف يكون المتخوفون من او كيف يكون المتخوفين من تطبيق الشريعه الاسلاميه ومنهم اهل الكتاب
والله يا اخوانا انا يعني لبنان كيف تخاف اهل الكتاب من تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ احنا اساسا بنقول ان احنا شعب شرعيه كنت ناس مسلمين شرعيه كنت كفار لكن شرعيه كنت ناس كفار تعالى تعالى بقى كيف امرنا ان نتعامل معهم؟ امر الله تعالى نعلم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انا شاهد بالقرب واعرف معك في رمضان مثل ما قلنا سنه بالمعنى انا بعد كده من طرف انني اريد مشاكل داخله انا برضوهم البيت اللي انا سمعه في حديث النصر معه ايه؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك قال البر حسن الخلق وكن وصلت الى القسم والإيه؟ العقل ولا يجب ان انا مش هنام فرضي انا صدقت عن المسجد الحرام انا تعبان مين بيصلي كده في صلاه عن المسجد الحرام؟ مش صلاه الجيش ومجريه ومع ذلك ولا يجب ان انا مش هنام فرضي انا صدقت عن المسجد الحرام انا تعبان وتعبان عن في سبيل مفاجأة عن الله عن العصر الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معتدا لم يرى رائحة الجنة وإن الريح يمكن مسيرة 40 سنة بس أنا عايز أفهم معاك فعلا عايزين نفهم فمن قتل المعاهد لم يرى رائحة الجنة أو لم يرى كذلك رائحة الجنة تعالوا شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من فرق معاهدا أنا من تصاحب الحرب أرجع ماذا أن فرق رواتبه أو أخذ شيئا بغير لي بنفسي منه فانا اميل الى القيامه تصور الحديث دي دي كانت شرط على عز وجل اذا فرغ الجانب بين جالس الخطاب يبكي حتى ينفس وهو جالس فاذا انتهى من المعاصي استهدف المكافاه والمسالات الفاطمه بين اتخذ لما تيجي تشوف شيخ الاسلام ابن تيميه السلطان اعرف شيخ الاسلام يا باشا يتفاوض مع النظام على على الاسرى انا خلاص فرض على بلادك فرض على بلادك فقال اهل ذمتنا فرض اهل بلادنا دول اهل ذمتنا احنا مش بنعرف الكلام ده طبعاً لا يمكن أن يعمل. و- وكيف كان الرسول بس اللي حصل في الفترة اللي فاتت اللي- اللي- اللي احنا عملنا. قعد في الأرض وجعل البلاد دي شيعة تستطيع في الأرض. فرق التسويق بينهم تعمقت وتفرقت هذه الاختلافات بين المسلمين والنصارى بحيث ان النصارى لا المسلمين شغالين فيه يتوخى عن الفرع في ظل الدوله الاسلاميه امر موسى يصرف الشباب في الكنيسه الارثوذكسيه من حوالي شهر ونصف او شهرين ضرب هذا الكلام الذي نرى انه مرة شهودا امام وليس مصدر الله قال ان المسلمين ان النصارى لم يزالوا في امن المسلمات في ظل الدوله الاسلاميه قال نحن لا ننسى ان عمرو بن العاص رضي الله عنه حين فتح مصر ارسل الى الامه اليمين التي فروا من بيت الرومان واستغرقوا معها الكنائس ارسل اليه فاستدعاه ورد عليه من اهل الاسلام قالوا لا ننسى فليه نعرضوا لهم خايفين يا سائلين ما يعبر عن امر الله الخوف هو امر الله وكما هو يقول في ظل الاسلام ربنا لا نستطيع ان نظر
جزاك الله خير فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم ولكم التخوفات التي يطرحها الإبراهيميون وعلى الأيون فكانت تخوفات مستعملة ليس لها محل في نفوسهم أم أنها تخوفات عقلية تحصل عندهم تحتاج إلى دراسة مطرح ورد حتى تأتي على ما في نفوسهم يقول أنها تخوفات عقلية يقصد عندها فتحتاج إلى الوفاة إلى دراسة الوضع ورد حتى تأتي نأتي على ما في نفوسهم وعلى ما يفعلون من خلال هل التوفيق العقلية أم أن التوفيق في العقل؟
يعني ربي يقول لك اعمل شيء فوق الذنوب يا عم انت الموضوع ده اللي قلت عليه انت بتصلي ايه؟ لا الله عز وجل قال يقوم الصلاه طب بتصلي ازاي؟ لان الله عز وجل قال يقوم زي ايه؟ دي تبين الناس ما مش كده باين وهو عايز يتصرف في الفرق ولا تصلي تقرا يقوم الصلاه طب الصوم المرضي تبقى شايف ان شاء الله ربنا يستر. كل ده عليك مسلمين طيب ربنا نفسه سبحانه وتعالى في الارض والسلام والسلام لا تطاع عليك يا اخوان جزاء بما كسب نجاة من الله فبعد ذلك يدرك شرع الاسلاميه دون الخوف من ان تفرض الشريعه فرض ذلك فرض رب العالمين أن يعرفون أن يعرف الله عليه ورسوله بل يكفر به هم الظالمون واحد يقول لك الإمام ده يسمع صوت النور بس ولو كانت الجنة ليها عشرة من الإبليس يعني إحنا لو جينا نفسر الإبليس العصري الله هو الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور يعني يخرجوا من الكفور والرجوع إلى الإسلام هذا لو كده فبتيجي برضه يوم الظلام واحد عنده حاجة في البلد فاكر ان النور هو الظلام والظلام هو النور بشوف الاستاذ مصطفى حسين عامل كاريكاتير شاب دي على التلاميذ النهارده هو معاه سلام بلد شوف عاملين ازاي على التلاميذ الامور دي اصلا من الكلام اللي كان بيقول لك الامام ربنا مات الناس على الجميع كانت في قرار تسميه ان يشعر بنا المسلم للمسلمس ان هو عمل معهد لرعايه الادباء والمثقفين الشباب تمام؟ انت مش مره واحد منهم قاعد في القرار وجنب السين دول بس ده بس اللي انت المفروض تتكلم فيه ما تتكلمش بس هو حسن ان ده عمال بيعمل ويثير شبهات يثير شبهات كذلك من ناحيه ثانيه الاستاذ لما نسمع فلما صاحبنا في المدرسة بتاعته من الكنيسة الأرثوذكسية هي اللي تنفق على هيئه التنمر وعلى رفع السعير وعلى رؤوس ورؤوس البشر والكنيسه بتنفق عليهم بيجيبوا كمان بيجيبوا كمان من اخبار النهر لدرجه ان اخبار النهر وصلوا لجميع النصارى في الجلاله وصلنا في البلاد الاخرى الجميع الرسميه التي نقرأها عنها مع النصارى هي دليل الهلاك. الذين نقول دي مسائل مش مش عارف. واحد يقول لك الله بقى السياسه في راجل سبيل الاسم رسول الله يقول كده عندنا خلقنا رجل مش بإذن الله رجل جميل وفضل جميل ربنا بسببين أحيانا ربنا رجل جميل يقول لك دول أصحاب عقول عالية قلت له ليه يعني؟ إذا كنت بقى يقول قال تعالى تعالى نقرش 14 طالب واحد كان عظيم بسبب الولاد يقول لك الحبيب ده اسمه دول مؤمنين يحشروا في المجتمع الله المنافقين الذين فرضوا الله عز وجل هم شيخ الاسلام يقول لك آه، ربنا تعالى لا تجعل اشد الناس عذابا للذين امنوا تبعوا والذين اشركوا مش كده؟ امال ليه شيخ المنافقين وقال لي كل معدوم في الارض لان دي عداوه قاتله هم الحصر والألف والألف والألف ستة وهو كان عليهم الدور الألف في مصر يعني دور كان عليهم المنافقون فنسأل الله السلامة
أحسن الله إليك. طبعا أخواني أسئلة كثيرة جدا لكن نثور بعضها والأحزاب بعض الذين أصلوا إلى أسئلة لأن الشيخ ذكر أنه على سفر وسفره يعني يدري على أربع ساعات.
وعن مسألة اختلاف فيها اعتراض الهجوم
نعم عندي عندي أسئلة كثيرة ولكن أسئلة وجوه. وجوه كلها أسئلة أسئلة استفسارية. هل الموالاه المكفرة الموالاه الموالاه المكفرة تكون لمن حارب المسلمين من الكفار فقط الموالاه المكفرة المكفرة المكفرة نعم. تكون لمن حارب المسلمين من الكفار كانت المواقع متكررة نعم شوفي نعم ويقول لمن حارب المسلمين من الكفار الغرب ومنع الزوجة الكتابية التي يحبها زوجها المسلم خلي نفسك المغالاة الأرمان يجب دول الأرمانيين ضد العالم ضد يعني الطالبي والمدارين مع الضغط أما ضد الطالبي هو المحب المحب قال الله تعالى لا يكتب الله يؤمن بالله ويؤمن عن حاجة الله ورسوله ويكتب لنا أما نحن نرفع عن عشرة ولا يكتب الحدود والدين والكلام شيخ الإسلام الإخلاص المستقيم يقول يكمل الإيمان لولا مكان الآن الجمع الإيمان لولا مكان بغيره ومحبة على كلام يرد الإطلاق واحد لا مستحيل لا يبدو عند المطلقين بل لا يكمل لولا مكان الإطلاق لقد المحبة على الرجال ولو دخل المحبة على الرجال فقط فرض يكمل لولا مكان بجميع هذه المهارات طبعا هو قلت ايه رهيب مسألة الولاء لأن الظالم ظلم الظالم تبع ظلم الله فلو الظالم النص برضه في الدين النص برضه في الدين لكن انت حاليا وانت لا متعاقد مع سببها فقط مادة ايه؟ القضية الولاء مش اللي كانت في حياتي معه وعلى عليه الرش خلاص؟ لكن تخرج زمان في المدى فهو قد عمل عليه الصلاة والسلام بعد المباشر احنا دخلنا في جوال فالنبي ده بيقول ان النصره مش هو النصره النصره دي في احكام جوه يعني مثلا لما جيبوا ميه مثلا في يوم الغد مش بلاد اسمها استغفر الله عمال يتعرف حاول يقول ان احنا بنعرف نتعرف. حاول يقول يقول لحد ما المسلمين مختلفين وعمال يقول عمال يقول بعد ما خلص الشيخ بتاع ايه؟ عربنا نعرف بعد ما نعرف. ازاي ناس سبوا الله عز وجل والرسول ده موجود فيه ثم تحب هؤلاء وهم مسلمون ازاي؟ بعد المسلمون مش شرط فلان ولا مرة في النهار يقول ايه؟ فلان زي جوز يوسف لو جوز فلان يوسف اليوم لو جوز معي زي ما نقول لما تكون تسبب اي انثى للرجل الذي كان متسبب حكم عليه فما انثى القائل لم يتزوج من ابو طالب وقال الله ونعم لقد يمشي كم سنه وخطبا وتنشا الارض وتحب جنبها ان تعبد اما مساله الزواج مش الغرب يثير القطاع لكن انت تراجعها كله الفقهاء الفقهاء قالوا لا يجوز للمسلم ان يتزوج كتابيا ولكن مع كراهه لسببين لتاثيره على الاولاد لأن حياة الرجل في الخارج في سن صغر الأطفال حياة الرجل في الخارج في خارج المنزل بل كان حياة المرأة في الخارج لا في المنزل مع الأولاد من المسلمين أن يقع في حبها ستكون مبينة هذا المثال المرضي عشان الأولاد الزوجية ممكن تستمر إليها لكن تستمر إليها وممكن تنتهي إليها علاقة ولما تيجي ناس غيرها في جسمها ما بنعملهاش معاه لا يعلمون المجتمع دي معاه لكن الحكاية ليه الحياة نحن نحن نعم
كتير فوق الرجل على فكرة هو فضيلة الدكتور حفظكم الله يرجى التوضيح بدور ولاية المخبر في الإدلاء الصوتي على وجه النصوص بالإدلاء الإدلاء بالأصواتنا على وجه النصوص ليكون الكثير يقول العمل بالمادة الثانية وهي موجودة بالدستور بالفعل من زمن بعيد فمن يرقم لنا لنا فمن يرقم لنا لنا صفة قول بكل قائل فنحن في أمس الحاجة إلى تعليم من هو أحق الانتخابات أحق الانتخابات عايز تقول إن إحنا ننتخب مين؟ طيب يقول إذا كان كثير يقول بالعمل بالمادة الثانية لا تسلوه لا مختلفة منفرد كمان يبقى لنا السر قول بكل قائل نعم والله يصدق والله. أنا مجرد الدنيا إدمان القدر يجعل الإنسان أن يعمل أشياء كثيرة وأنا أقول إن بدون إيمان بالقدر لا يستطيع أن يتحمل الأزمان التي حملها الله إياه على الوجه الذي ترضي توحيد سبحانه وتعالى إلا أن تكون مؤمنا بالقدر. آه، الناس دايما بتبقى مؤمنة وساعة الانتخابات اللي فاتت ما لم ندخلش نقول ده ينفع على مفهوم انما دلوقتي المجلس اللي جاي ده هو اللي يصير الاسطول هيكون الماده دي اللي هي الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع طب هتفرض الخطوات كمان ارواح الامريكيه التي ستمكننا من النهضه جميعا انفسنا وغيرنا نحن الشريعه انا عم بفكر وعم الله انتوا فاكرين احنا مرحله إنه الشركات توظيف الاموال مرحله الغليان والساعه والكلام ده انا ما اقصدش اقول انا ما اعرفش أنا- انا اقصد في الوقت اللي احنا بنعمله دلوقتي كان في توجه عام من الشعب الى نهايه الدين صح ولا صح وكان في اقبال وكان في دعاء دعاء